مدارج سالكين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله إنني أحاول أيها الإخوة بذكر هذه المعاني ببعث الشوق لبعث الشوق في قلوبكم إلى تحصيلها لنا حين نقول الأنس اشتق لهذا المعنى هذه هي البداية اشعر بصدق انك تحتاج الى هذا الانس اذا رأى الله منك تشوقك وتشوفك الى تحصيل هذا المعنى اعانك عليه ويسر لك ورزقك استدامة نور الامس بحفظ الحرمة دي منزلة ايه العزم العزم منزلة العزم اللي هو ايه تحقيق القصد طوعا او كرها العزم احنا قلنا حاجتين كل ما نقدم خطوة نرجع عشرة يا رب قدمنا يا رب ال ال ال ال العزم تحقيق القصد طوعا او كرها قلنا توحيد القصد وتوحيد المقصود توحيد القصد ده الصدق توحيد المقصود ده الاخلاص توحيد القصد وتوحيد المقصود عشان تمشي لربنا لما حصل عندك توحيد القصد محتاج عزم لتحقيق القصد العزم ده شرطه ان يبقى عندك قوة وجسارة نفس أبية تنتصر على الشهوات والشبهات يبقى تحقيق القصد طوعا غصب عن بمزاجك يعني او كرها غصب عن انفك العزم تحقيق القصد طوعا او كرها يبقى عندك عزيمة واحنا قلنا ان القلب الناجي من الفتنة له صفتين ابيض كالصفا ده كلام سيدنا النبي صلى عليه وقلب ابيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض اللي قلبه ابيض يعني منور في نور ابيض مش ابيض يعني انا قلب ابيض ادام قلب ابيض خلاص قلبك ابيض هي لعبة هو انت اللي تقول قلبك ابيض ابيض يعني فيه نور كالصفا يعني فيه قوة الصفا اللي هو الحجر الاملس الذي لا يكسر يبقى قلبه منور و كامل بطل لا يخاف ولا يخشى ولا يتراجع ولا يتردد ولا يجبن ابدا ابدا لذلك يحتاج الى هذه القوة طوعا او كرها يبقى عندك عزم على السير في الطريق ابدا اللي عنده هذا العزم ما يقولش ما اقدرش ابطل معصية اي معصية في الدنيا تحت الجزمة سيدنا النبي قال كده قال وألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع كل أمر الجاهلية كل المعاصي والذنوب كل أحكام الجاهلية كل قوانين الجاهلية كل سلطات الجاهلية كل مآسي الجاهلية كل ظلم الجاهلية كل ما يمت للجاهلية بصلة تحت الجزمة مش انا اللي بقول سيدنا النبي الا وان كل ما كان من امر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ده تحقيق القصد طوعا او كرها ازاي ثلاث درجات الدرجة الاولى اباء القلب ان يخالف العلم بشيم برق المراقبة الدرجة الثانية استدامة نور الانس بحفظ الحرمة حصل لك انس عايز يا رب ديمه علينا يا رب حصل لك انس عايز تس- تستديمه يا جماعة كتير من الناس يا ابني توب ادعي لي هي كلمة ادعي لي بقت لعبة لبانة في اللسان ادعي لي ادعي لنا ادعي لي ادعي لي بيفكرني دايما بقول بني إسرائيل لموسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك ده تفلت احنا قلنا قبل كده في قصة سيدنا موسى في فرق بين اللي يجيله الأمر من أمر الله فيلبي ويطلب الإعانة وبين اللي يذكر الأعذار ليتفلت في فرق بين الاثنين لما ربنا قال لسيدنا موسى اذهبا الى فرعون انه طغى اول حاجة ذكر العلة بس في البداية قال لبيك انا رايح قال ربنا اننا نخاف اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى هي دي انك انت ساعة ما يأتيك الأمر من أمر الله لبيك أول حاجة استجابة والاستعداد للتنفيذ ثم اطلب المدد مدد يا رب اطلب المدد ويعطيك قادر كريم كريم جل جلاله استدامة نور الأنس بحفظ الحرمة حفظ الحرمة هي التحرج من المخالفات والمجاسرات ما تبقاش جريء على المعاصي ساعة ما تشوف معصية كانت الوصية بنقول لك ايه اتردد سوف في المعاصي بدل ما تسوف في الطاعات انا عمال اقول لك صوم تقول ان شاء الله من اول شعبان واول شعبان بس من ان شاء الله من يوم الاثنين باذن الله تعالى ومن يوم الاثنين هبدا الخميس عشان ابقى صبح جمعه بس مريح الخميس معلش اصل الدنيا حر شويه من دول فافوت اسبوع كده واصوم الباقي كله ان شاء الله انا هعوض لك كل اللي فات التسويف ده اللي انت بتعمله سوف المعاصي تعال شوف كذا خليها بكره وبكرة خليها بقى بعد رمضان ربنا يفلكها ان شاء الله سوف في المعاصي سوف تسويف بلاش تبقى جريء ومسارع في المعاصي ازاي اولا بتعظيم الامر والنهي تعظيم الامر والنهي بحاجتين خوف يسوق النفس الحروم بصوت زج وتهديد اثنين رجاء بطلب المثوبة رجاء طلب المثوبة فيكون قائدا للنفس المطمئنة بالشخوص إلى شاهد الآخرة ونعيمها كأنه رأي عين بشرطين لا متدينا بالمراءة لا مشاهدا لأحد فيكون متدينا بالمراءة خلاص قلناها والتانية ولا يكون حظ نفس وشعبة من عبادة النفس فيكون شهوة اوعى تختلط شهواتك بأوامر الدين إياك أن تسخر تدينك لإشباع الشهوات حفت الجنة بالمكاره ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وحفت النار بالشهوات النار حفت بالشهوات فاوعى احذر اياك اياك ان تتخذ الدين مطية للوصول الى شهواتك اللهم ازرع الخير في قلوبنا هي دي الدعوة فالشاهد اوعى الشهوات واوعى حظ النفس لان الشهوات وحظ النفس شعبة من عبادة النفس تبقى بتعبد نفسك طيب نرجع تاني بقى للايه للعزم إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة خلاص واستدامة نور الأنس بحفظ الحرمة قلناها خلاص ثلاثة والإجابة لإماتة داعي الهوى بالعزم على الإخلاص أيها الإخوة الإنسان ده مسكين ما أضعفه وخلق الإنسان ضعيفا بس مو ضعيف يعشق القوة اه ضعيف ولمض ضعيف ربنا بيقول لك انا خلقتك ضعيف وانت لا انا اقدر ده انا يا عم انت ضعيف ضعف الانسان في اصل خلقته ان جواه نفس وشهوة وهوى وشيطان وبراه دنيا مزينة انت ضعيف ضعيف قدام نفسك الأمارة وعشان كده كل ما نعدي على حتة في الدرس ده وانت قاعد تحدث نفسك تقول ومين اللي يقدر على كده يا عم الشيخ هو كان ده ينفع بس انت شايف الزمن اللي احنا عايشيه و... كل ده في نفسك عشان احساسك ان ده بنفسك كلمة كررتها مش عارف كام 3274 مرة تقريبا او اقل من ذلك او اكثر ان واحد من الشباب راح عند الشيخ يصلي قيام الليل فقال لك الشيخ وقف والشيخ بدأ يصلي اول مرة رحت كان بيصلي من اول سورة النور فقلنا ايه يختم بربع بيركع بعد ربع لا ربع مين عدى الربعين طيب ربنا يكرمه الشيخ بيطول هيخلص السورة اربع ارباع ويركع خلص السورة ودخل في اللي بعدها فرقان الله يا رب يسر يا رب خلص الفرقان والشيخ دخل في الشعراء قال لا لا لا يا رب يسر يا رب خد خمس اجزاء في الركعة دي الركعة الاولى وبعدين ال... وهو واقف ورا الشيخ كل ما يفكر يقعد يبص قدامه يلاقي راجل واقف شايب كبير في السن وساند على عصايه والشيبه كل شويه يحط العصايه في جنبه ويغرزها في جنبه ويحط ايده على صدره لما يغرز الشيبه ده العصايه في جنبه كانها بتغرز في قلب الاخ وهو واقف وراه اقعد ازاي بس والراجل ده واقف شكلي وحش يضرب بعينه كده يلاقي واحد عنده مسكين شلل نصفي وشايل رجله كده وواقف لا اله الا الله فصبر نفسه وقف ركع الركوع طويل طب الواحد لو هو واقف يقعد وهو راكع يعمل ايه سجود قد الركوع والقيام فبعد ما خلص الصلاة راح للشيخ قال له صراحة انت عايز اللي يصلي وراك له عمود فقري من الحديد الصلب ورأس من البلاستيك المرن وركب م... فقال الشيخ يا بني إن كنت تقوم بحولك وقوتك فأنت تحتاج لما ذكرت أما إذا استعنت بحول الله وقوته فلا تحتاج يبقى أنت محتاج إيه يا ضعيف تستعين بحول الله وقوته قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اخوتي من اخطر مناطق الضعف فيك الهوى اخطر مناطق الضعف فيك هواك ايها الاخوة ان اكبر عيب فيك انك لا تعرف مناطق ضعفك لازم تبقى عارف نقطة ضعفك ايه نقطة الضعف اللي بتؤتى منها دايما وانا بدلك النهاردة ان اخطر مناطق الضعف الهوى الهوى اللي هو بيقول على مزاجي على كيفي اللي يعجبني براحتي محدش له عندي حاجه انا حر اعمل اللي انا عايزه دي اسمها الهوى يا ترى مزاجك ها وكيفك وحريتك وراحتك طاعة الله ولا معصية الله هو ده بقى الموضوع اخوتي مفيش حد بطبعه هواه على مراد الله دليلي على كده ان الله ما ذكر الهوى في القرآن الا مذموما اسمع واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يبقى اللي هيخاف من ربنا يقول لنفسه مفيش هوى اللي على مزاجك يا نفس لا اللي على مزاجك ايه لا حتى لو كانت طاعة على مزاجك لا ليه هو كده ربنا قال لي ونهى النفس عن الهوى شوف ربنا شبه صاحب الهوى تشبيه عجيب جدا صراحة يا رب فهمنا قرآن يا رب واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث يذكر في تفسير هذه الآية إن الرجل ده كان اسمه بلعام ابن باعوراء وكان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وانا بقول الكلام ده وانا بتحسر من جوايا والله العظيم بتحسر ان واحد يبقى وصل لي معرفة اسم الله الاعظم وبعدين يركن الى الهوى ده اللي بيخوفني على نفسي انا قلت للواد علاء ابني يا ابني اذا انا كبرت وخرفت كتفني في حديد وما تخرجنيش من البيت وما تخلينيش اتكلم اسمعوا الكلام انا خايف عليك تكبر تب في ناس كده يكبر يضيع يكبر يضل يكبر يفتن يكبر ايه الخيبة اللي بتيجي على كبير دي ابن الجوزي كان خايف منها لما قال ايه اخاف ان تصل السفينة الى الشط فيأخذها الجرف بعد ما توصل السفينة للشط تجرف وتغرق بعد ما وصلنا ايه اللي بيحصل ده الهوى اصل المصيبة ايه ان انت تفضل طول عمرك تلعب على ربنا وتمكر على ربنا وتتبع الهوى وتكذب على ربنا وماشي على هواك وبتخدع ربنا بتخادع ربنا خليك على هواك وفي الاخر هيقع فالخوف يا اخوه الخوف من الآخر اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه يا رب الخوف من الاخر دلوقتي اهي الناس ماشية بس المشكلة الكبيرة ان في الاخر وبعدين تيجي تعتذر رجعون يقول لك كلا كلا مفيش كلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان سبحان الله قال لك كنت جندي من جنود الشيطان ثم ترقى بي الحال فصار الشيطان من جندي فأتبعه الشيطان بقى فيلسوف في الشر اكتر من الشيطان بقى فنان في الاضلال اشد من الشيطان بقى في المكر بخلق الله اخطر من الشيطان فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين قلنا الناس ثلاثة راشد وضال وغاوي الراشد عرف الحق فاتبعه عرف الحق واتبعه والضال لم يعرف الحق فضل عنه والغاوي عرف الحق وعمل على خلافه ده اسمه ايه غاوي غاوي فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين اسمع بقى عزة الجلال زي ما بقول لك في حاجة اسمها جذبات العزة الله العزيز جل جلاله بيقول لك ولو شئنا لرفعناه بها ولو شئنا لرفعناه بها بآياتنا ولكنه أخلد إلى الأرض ربنا ما رفعوش واتبع هواه اتبع هواه مزاجه اللي بيعجبه اللي هو شايفه فتنة انا شايف اللي انتم مش شايفينه فتنة اصلا انا بشوف احسن منكم فتنة واحد منهم قال لي لما تكبر هتعمل زي كده قلت له يا رب ما اكبرش ابدا لما تفهم هتعمل كده قلت له يا رب ما افهم زيك ابدا هو شايف نفسه تبع هواه ربك بيقول فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث اللهم اعزنا من شر الهوى عايزك تخرج من درس الليله دي بس بدي خالف هواك الكلمة ديك اللي بنكررها من 30 40 سنة ثاني وقد اجمع العلماء على ان النفس لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها ولن تصل الى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها فداؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك ده كلام النداء النهائي والاخير وقد اجمع العلماء على ان النفس لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها ولن تصل الى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها فداؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك داؤها هو دواها حتى يكون داؤها هو دواها وقال الله جل جلاله انا بس عايز اتتبع ايات الهوى في القرآن عشان تعرف خطورة الهوى قال سبحانه وتعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره ولا تطع من اغفلنا من ايه آه اغفلنا ده ربنا اللي اغفله اغفلنا قال الله الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه لما اغفل قلبه وقالوا قلوبنا غلف لما اغفل قلبه اتبع هواه لان لو قلبه صاحي هيشوف سوء الهوى قالوا ايه الهوى هو الهوان غير أن نونه مسروق الهوان شالوا النوم بقى هوى هوى واتبع هواه وكان أمره فرطا قلت قبل كده قصة الراجل كان في مطر وطين في الشارع فهو ماشي مشمر جلبيته وعمال يمشي على حرف الطريق ها واحدة واحدة وين هنا ويحط رجله على طوبة ويمشي على طراطيف صابعه هنا لحد ما رجله زلقت وقع في الطين قعد يخوض بقى في كل حاجة ويقول لك خلاص وهكذا المرء إذا اقترف ذنبا أو ذنبين خذله الله فخاض فيها جميعا هو تلاقيه كده قاعد يرسم علينا وقاعد يمثل علينا وقاعد يتمنظر علينا لحد ما يقع وقع الناس تهيص عليه وقعة ثانية الناس هتصد عليه اه اهو خلاص بقى وكان امره فرطت منه وقال الله جل جلاله أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ربنا بيقول إنهم إلا كالأنعام أقول إيه اللهم إنا نعوذ بك من الهوى حديث سيدنا النبي حديث في منتهى الخطورة افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة ولا يكونن من أمتي أقوام حديث معاوية بن أبي سفيان وتت... ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى اسمع اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله يا نهار أبيض عمرك سمعت الحديث ده قبل كده حاجة الجن الجن اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ولا يكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء الهوى بيلعب بيه كده كده تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب الكلب يقولوا مرض الكلب اللي هو لما الكلب يعضه يصاب بمرض اسمه مرض الكلب مرض الكلب ده مرض الكلب ده اسمه العلمي الطبي اسمه رافض الماء اما يشوف ميه يتجنن الماء هو الحياه فتلاقيه كده لما يشوف شرع يشوف دليل يخالف هواه يتجنن يجيله تشنج ولا ولا يكونن من امتي اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله يا لما تلاقي واحد الهوى لم يدع عرقا ولا مفصل إلا دخله والتاني في وصف المقربين ابن القيم بيقول ايه في الطريق الهجرتين وجملة أمر القوم أن المحبة قد سرت في أجزائهم فلم يبق عرق ولا مفصل إلا دخله حب الله شوف بقى شوف بقى ده ولا ده انت مين انت مين فيهم قال سبحانه بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله قال سبحانه وتعالى فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله قال سبحانه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم وقال سبحانه ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال سبحانه فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وقال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره يساوى فمن يهديه من بعد الله قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إذا يا أخي العلم لا يعصم من الهوى عشان كده قلنا كتير لابد من التزكية قبل العلم لأن من لم يتزك قبل أن يتعلم قاده العلم إلى الهوى خرج به العلم إلى الهوى يعني ايه يتزكى يطهر قلبه يعني ايه يطهر قلبه يزود عبادة ربه يعني ايه يزود عبادة ربه يتم له الاخلاص في عبادة السر كنا بنقول الظهر العصر الظهر كل باطن خالف الظاهر فهو باطل كل من قاده باطنه الى غير ما في كل من قاده ظاهره الى غير ما في باطنه في النهاية تزندق تزندق لازم جوه يمشي مع بره لو لقيت جوه غير بره يبقى منافق لا لا لا لا, لا. لو لقيت جوه اسوأ من بره اللي جوه ده في حاجة اسمها امتحان القلوب هيمتحن قلبه ليظهر قال ابو الدرداء ما اسر عبد سريرة الا البسه الله رداءها علانية ان خيرا فخير وان شرا فشر اوعى تفكر ان السقوط المريع اللي بيسقط فيه الناس ده فجأة لا قال ايه هذه حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا ده بس ظهرت الجزاء ظهر الجزاء لكن الاصل خبيث نعوذ بالله من خبث الباطن طهر قلبك يا ابني وعلامة طهارة الباطن ان تحب ان تعمل لله حيث لا يراك احد اذا لقيت نفسك ما بتعملش لله الا تحت عيون الناس خاف على اخرتك بقى الخاتمة مش حلوة ايها الاخوة معانا عشر دقائق كمان من فضلكم اسكت يا ما اد- الدون لا ممكن كده كفاية عايز بس اقول كيف نتخلص من الهوى صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة إذا كان ال... طب خذوا كمان حديثين حديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات اللهم نجنا اللهم نجنا اللهم نجنا فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي شرهن وأما المهلكات فهوى إيه متبع قلت لك يا أخي يا وزر أنت ميل هذا أنت عشان أشوفه أيوة أنت وزر أنت قلت لك إن كل إنسان جواه هوى صح مش هتعرف تخلص منه يعني عشان تطلع الهوى من قلبك مش هيطلع بس الإشكال في متبع في اتباع الهوى يعني إيه هواك جواك الله يسترنا وإياك خليه جواك ما تطلعوش اذا طلع يبقى هنا هتتحاسب وتتعاقب هوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه وتلك شرهن قال سليمان بن داود عليه السلام الغالب لهواه اشد من الذي يفتح المدينة وحده راجل بطل قال معاوية المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى أبو الدرداء قال إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح مالك بن دينار قال من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله يفرق الشيطان يخاف يترعب الشيطان من ظله قال مالك بن دينار بئس العبد عبد همه هواه صفوان بن سليم قال ليأتين على الناس زمان تكون همة أحدهم بطنه ودينه هواه قال ابن السماك أكثر ما يكون الخطأ من متابعة الهوى قال رجل للحسن يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل قال جهادك هواك قال بش اعلم أن البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفة هواك قال الفضيل بن عياض يقول من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق أيها الإخوة أنا معايا يجي خمسين صفحة في ذم الهوى سأتركهم إلى اللقاء القادم أحبكم في الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما إلى صلاة العشاء يرحمكم الله دروس العلم زاد المتقين